السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته كريما وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير جزء عام وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يعيننا على إتمامه وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء تعلمون أننا في المحاضرة السابقة قد انتهينا من الحديث عن تفسير سورة النبأ واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالحديث عن السورة التالية لهذه السورة الكريمة وهي السورة الثانية في جزء عام وهي سورة النازعات وكعادتنا إن شاء الله تعالى بداية نتعرف على السورة التي نريد أن نتحدث عنها من خلال تحديد بطاقة شخصية لهذه السورة الكريمة وإذا أردنا أن نتحدث عن بطاقة هذه السورة الشخصية فأول شيء يستوقفنا في بطاقتها إنما هو اسمها الاسم فقد سماه الله سبحانه وتعالى بسورة النازعات وقلت لكم لو أنكم تذكرون ونعيد فنذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين قلت لكم إن أسماء الصور توقيفي يعني لا اجتهاد لأحد فيه فالذي سمى هو الله رب العالمين ليس الأمر متروكا لا للنبي ولا لصحابته ولا لأحد من أهل العلم ولا لكائن من كان فالله سبحانه وتعالى كان ينزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع لها اسما وحينما يأتيه جبريل عليه السلام بآية من آيات هذه السورة يقول له اجعل آية كذا في سورة كذا ويسميها له إذا هذه التسمية ثابتة عن الله رب العالمين وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يحدد اسم السورة إما بشيء قد تفردت به كحدث أو لفظ أو ما إلى هذا كما رأينا في وكما سنرى في هذه السورة الكريمة سماها الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالنازعات حيث تفردت بهذا اللفظ وبدأت به وسوف نعرف ما هو المعني بالإيه؟ بالنازعات هذا فيما يتعلق باسمها أما فيما يتعلق بسنها وقلت لكم المعني بالسن عدد آيات هذه السورة كم آية فسنها هو ستة وأربعون يبقى عدد آيات هذه السورة كم آية ستة واربعين آية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن نحمل علمها وأن نلقى الله بذلك أما عن المولد فقلت لكم القرآن إما مكي وإما مدني وقلت لكم هذه ليست بالشيء العابر فقد تحدثنا من ذي قبل عن فائدة معرفة القرآن المكي ومعرفة القرآن الايه المدني بعد أن حددنا ما هو القرآن المكي وما هو القرآن المدني وقلت لكم إن الراجح في تحديد القرآن المكي والمدني هو عنصر الزمان وليس المكان فمن الخطأ أن يقال إن القرآن المكي ما نزل بمكة وأن يقال إن القرآن المدني ما نزل بالمدينة هذا خطأ وإنما الصواب أن يقال القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة حتى ولو كان خارج مكة والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى ولو كان بمكة إذا الفيصل هو حادث الايه الهجرة كل ما نزل قبل الهجرة حتى لو خارج مكة بقى اسمه قرآن ايه مكي لأن هذه تعرف بالمرحلة المكية وكل ما نزل بعد الهجرة حتى ولو نزل في مكة يعني النبي بعد أن هاجر إلى المدينة ذهب وفتح مكة ونزل عليه قرآن في مكة كقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم هذه نزلت في مكة ولكنها نزلت بعد الهجرة هذه المرحلة التي بعد الهجرة تسمى بالمرحلة المدنية فكل قرآن نزل فيها يسمى مدني حتى ولو نزل بمكة يبقى القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة اللي هي المرحلة المكية والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة وهي المرحلة المدنية المدنية حين حينما نتكلم عن عنوان هذه الصورة لقلت لكم ما, ما هو المعني بالعنوان ما هو المعني بالعنوان كما قلت لكم أنتم جميعا يقال سكان الزاوية كل سور القرآن الكريم تسكن المصحف الشريف ولكن كيف تصل إليها مصحف عندي 114 سورة 114 سورة طيب هي تحت رقم كام عشان لما افتح المصحف يسهل علي أن أصل إليها مباشرة فتقع تحت رقم احنا قلنا سورة النبأ ها تحت رقم كام نسيته ثمانية وسبعون اه مش كده ثمانية سبعون يبقى سورة النازعات تبقى كام ها تسعة وسبعون هذا موقعها في المصحف أما عن علاقة هذه السورة بالسورة التي قبلها قلت وأذكر أن القرآن الكريم كما قلت لكم مبني على الوصل الوصل يعني إيه؟ يعني لو قرأت القرآن الكريم دون أن تفصل بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقرأ الحمد لله رب العالمين ووصلت إلى الجنة والناس سترى أن القرآن الكريم لا ينفصل يعني مش كل صورة وحدة لوحديها تقفل خلاص خلصت وتيجي وحدة بعديها لا ده كله ها يتم ببعضه ايه بعض كل صورة بتلتحم مع التي قبلها موصولة بالتي قبلها كما بينا وضربنا مثالا من ذي قبل زي ما قلت لكم لما تقفل سورة الفاتحة أول سورة القرآن الكريم بطلب وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين تيجي سورة البقرة تاخد منها تبدأ بما انتهت به الفاتحة انتهت الفاتحة بطلب الهدى جاءك في أول البقرة الاستجابة إلى الهدى والدلالة على طريق الهدى ألف لام ميم ذلك الكتاب الغيب فيه هدى للمتقين هكذا القرآن كله هكذا القرآن كله أمره مبني على الوصف أمره مبني على الوصف تنتهي الصورة الصورة التي بعدها تستلم منها تعبير واضح تستلم منها هكذا القرآن الكريم ومن هنا كان لابد ده العلم أن يسأله بعد انتهاء كل صورة وبداية الصورة التي بعدها قل لك إيه العلاقة ما بين هذه السورة والسورة التي قبلها هناك علاقة من ناحية الختام والبداية هناك علاقة من ناحية الموضوع من ناحية الايه الموضوع طيب موضوع سورة النبأ الذي تحدثنا عنه وفيه كان ايه كان هو الرد على اهل الكفر منكر البعث صح ازاي كان موضوع السورة اللي اتكلمنا عنها ان سورة النبأ بتتكلم عن يوم القيامة واحداث يوم القيامة والدلائل والبراهين على وقوع القيامة ردا على اهل الكفر الذين انكروا البعث والحساب اهل الكفر عندهم القضية خلاص بتنتهي بالموت بتنتهي بالموت خلاص مات انتهت الاسلام جاء وقال لا ولذلك كان بيعربده كيفما شاء خلاص والقوي يستطيل على الضعيف ما هو ما دام انا وهي لو قاعده كده والله انا لو عارف ان المساله هتنتهي بالموت اعيش حياتي بقى خلاص لكن ده لا ب- بترفع عن الدنايا وبترفع عن الشهوات وبح- وعندي محرمات وبمتنع عن ملذات مش كده ولا ايه وما اقدرش استقوى على الضعيف وكذا وكذا ليه خوفا من الحساب ولذلك قضية الحساب هي التي تضبط اخلاق الناس هي التي تضبط اخلاق الناس فآل الكفر فسدت اخلاقهم واستطال فيهم القوي على الضعيف لانكارهم الايه البعث مفيش عندهم بعث والنشور خلاص مفيش فجاءت سورة النبأ ها ترد على فريتهم وترد على كذبهم وتسوق من الأدلة ما تبرهن به على ها ذلك ما تبرهن به على ذلك ومن هنا جاءت سورة النازعات متممة لهذا الغرض متممة لهذا الايه لهذا الغرض فبدأت بما يدلل على الموت ثم عقبت بما يدلل على البعث النازعات هنشوف ايه هم ايه علاقتهم بالموت ثم البعث يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وجاءت مستفتحة بواو القسم وكأن الله يقسم لأهل الكفر بالنازعات و و و و و أن القيامة واقعة لا محالة يوم ترجف الرادفة تتبعها الايه الرادفة فجاءت مستفتحة بواو القسم والنازعات وأقسم الله سبحانه وتعالى بأشياء تدلل على البعث ثم عقب بوقوع البعث فكأنها تؤكد المضمون الذي جاءت لأجله سورة النبأ تنكرون البعث والله البعث واقع وحقيقة والله أقسم بما شاء ويقسم بما شاء وليس هذا يعني مسموحا لنا نحن إذا ما أقسمنا فإننا لا نقسم إلا بالله رب العالمين هذا من ناحية الموضوع من ناحية النهاية والبداية عشان نشوف بقى تعالى انظر كيف ختمت سورة النبأ ختمت بإيه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا سورة النبأ ختمت بما يشير إلى ما سوف يلاقيه الكافر حينما يبعث لما يبعث يوم القيامة هيدرك وقتها أن البعث حق وأنه عاش على باطل ومات على باطل النتيجة أنه سوف يتمنى أن لو لم يكن شيئا مش كده أو أن يكون حيوانا حتى يجعله الله ترابا كسائر الحيوانات ولا يدخله النار مش كده إذا هو عاين الهوى فندم وتحصر الله سبحانه وعاين الحق إن في قيامة وبعد الله سبحانه وتعالى بدأ سورة النازعات بما يشير إلى أن الكافر سيدرك خطأه ويقف على ذنبه لا من مبعثه وإنما من موته حينما يأتيه ملك الموت ولذلك ستكون له حسرتان ختمت سورة النبأ بحسرته يوم أن يبعث وبدأت سورة النازعات بحسرته يوم أن يخط يوم أن يقبض اليوم ما هيجي يموت ويأتي إليه ملائكة الموت انظر إلى ما سوف يلاقيه وانظر إلى حسرته ولذلك السورتان أثبتتا أن للكافر حسرتين حسرة عند البعث وهذه السورة تقول لك وهناك حسرة ستسبق هذه الحسرة وهي حسرة عند الموت تخبر سورة النبأ أن الكافر سيلاقي هولا عند مبعثه وهذه السورة تبدأ بأن تخبر بأن الكافر سيلاقي هولا عند موته وقبض روحه هذه العلاقة التي تكون بين السورتين فكلتا السورتين تتمم إحداهما الأخرى وتؤكد سورة النازعات ما جاءت به سورة النبأ وتبين لك ألم تذكره لك سورة النبأ تعال لنمسك بأول آيات هذه السورة الكريمة أول آية بتقول لك إيه ها والنازعات غرق فأنا عندي كلمتان النازعات وإيه وغرق كلمة النازعات ذكر فيها أهل العلم سبعة أقوال طبعا أنا لكي أخبرك بهذه الأقوال يعني سأزحم لك عقلك وهي أقوال لا ترقى إلى القوة ولا تتناسب مع السياق والمقام يعني اللي يقول لك النازعات اللي هم الرجال المقاتلين لما بيمسك السهم وينزعه يعني يشهده خلاص عشان ها يطلقه وأقسم الله بهم لجلالهم وما إلى هذا كل هذا يتلافى مع السياق الذي قلناه ويتلافى مع الربط الذي ذكرناه ومن هنا كان أصح هذه الأقوال السبعة وإحنا اتفقنا إن واو إن الواو دي واو ليه القسم ولذلك جاءت كلمة النازعات من الناحية ناحية النحو الإعراب يعني جاءت إيه اقرأ الآية جاءت إيه مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة ها مكسورة والنازعات غرق مش كده جت مكسورة الكسر ده هنا علامة ايه الرفع ولا الجر ولا النصب الرفع ولا الجر ولا النصب خليها محاضرة لغة هنا علامة النصب هو معروف ان الكسرة علامة الجر بس الا مع جمع المؤنث فمع جمع المؤنث جمع المؤنث ينصب ويجر بايه بالكسره فدي جت بالكسر ف... فأنا ده جمع مؤنث فلما ربنا قال والنازعات طيب الكسرة اللي جت دي مع الجمع اللي قدامي ده خلاص دي كسرة جر ولا نصب ها جر ولا نصب قالوا جر جر ليه لان المعنى اقسمه ايه بالنازعات يبقى في حرف بقى هنا ها مش موجود يشير إليه أو تشير يشير إليه واو القسم كما يقول علماء اللغة يبقى أقسم بالنازعات يبقى ربنا بيقسم بالنازعات النازعات كما قلت فيها سبعة أقوال يعني ننحي ستة منها ويبقى لنا قول وهو الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فيما صح عنه وذهب إليه ابن مسعود فيما صح عنه وذهب إليه علي بن أبي طالب فيما صح عنه فعندك ثلاثة من أعلام الصحابة ومن علماء الصحابة أجمعوا التفسير الذي أقوله لك قالوا إن النازعات هي الملائكة التي تأتي لقبض الأرواح طيب وخصوا هنا بقى قالوا ايه بقى التي تأتي لقبض روح الكافر التي تأتي لقبض روح ليه كافر الله وهو في ملائكة تأتي لقبض روح الكافر وملائكة تقضي تأتي لقبض روح المؤمن قالوا اه قالوا اه ملك الموت واحد خلاص ده معروف ملك الموت واحد ولكن عند قبض الروح تنزل معه ملائكة أخرى حتى إذا جاءته رسلنا إيه؟ يتوفونه ولذلك ترى الملائكة باسطوا إيه أيديهم أخرجوا أها يبقى ملائكة الله وهشرح لك وأقول لك حديث بقى فصل القضية بتمامها فالملائكة التي تأتي لقبض روح الكافر سميت بالنازعات سميت بالنازعات خلاص ليه يبقى قالوا إني النازعات التي أقسم الله بها وكما قلت لله أن يقسم بما شاء على ما شاء هم الملائكة الذين يأتون مع ملك الموت لقبض روح الكافر نسأل الله لنا ولكم السلام خلاص طب ربنا سماهم بالنازعات ليه النازعات هذه نسبة إلى رام السهام رام السهام يسمى نازعة طب يسمى نازع ليه لأن النزع هو الجذب بشدة رام السهم يسمى نازعا علشان بيجذب السهم بايه شدة يروح حاطه في القوس ويحطه على الوتر وبعدين يعمل ايه يشد اهو اه الشد ده اسمه ايه نزع ده بيحتاج لايه لقوة يا حبيبي لقوة لان الوتر يكون شديدا ولذلك مش اي واحد يبقى رامي للايه للسهم ده لابد ان يكون له ساعد قوي ليه عشان يشد ويعملوا الوتر شديد ليه عشان لما ينطلق السهم ينطلق بايه ها بقوة بقوة فجذب جذب السهم يحتاج الى نزع نزع يعني ايه يعني شد بقوة طب الملائكة التي تأتي لتقبض روح الكافر خلاص ليه ربنا بقى سماها بالنازعات خلاص وهنشوف بقى الحديث الطويل اللي النبي فصل فيه ذلك ان العبد الفاجر وفي لفظ الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخرة شوف النزعات دول بقى ابويا نزل اليه ملائكة من السماء سود الوجوه اخرته اخرته يبقى يقعد هيشوفهم اه حتى يجلسوا منه مد البصر شايفهم شايف هيراهم ازاي بقى سود الوجوه هذا حديث اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه بسند صحيح خلاص من رواية البراء بن عازب وهنشوف الحديث بطوله حتى يجلسوا منه مد البصر اه سود الوجوه هم دول النزعات بقى يبقى وصفهم سود الوجوه طب وجايين سود الوجوه ليه اخرته يرى اخرته في وجوههم اه والله اذكر الشيخ كشك الله يرحمه هذا الرجل اي رحمة الله كان استاذا في الكلام فمرة واحد سأله قال له يا شيخ هو ليه القساوسة بيلبسوا الزنير اللي على دماغهم ده الطاقية دي سودة وانتوا ليه بتلبسوها طاقية شبكة بيضة كده قال له يا ابني كل يحمل آخرته على رأسه ف... فهي كده اللي بيموت اه والله يرى آخرته فين في وجوه الملائكة اللي جايين له بقى فالكافر سيرى وجوها ايه سوداء آخرته السوداء آخرته السوداء ولذلك بقى هينتزع روحه هقول لك النبي ينتزعها ازاي بقى خلاص وملك الموت قاعد يتناولها بس ياخذها فيصعد بها فهؤلاء سموا بالنازعات ليه قال لان الكافر حينما يراهم تتفرق روحه في جسده مش عايزة تطلع ولذلك عبد الله بن مسعود بقى بيقول ايه بقى فينزعونها من تحت كل شعرة وكل ظفر وكل أصل قدم فتغرق وينزعونها فتغرق وينزعونها في اللي حصل طلع الروح وتقعد تجري تفرق في الجزر مش عايزة تطلع مش عايزة تطلع وذلك الملائكة يضربون وجوههم وإيه وأدبرهم إيه؟ أخرجوا أنفسكم ما تحاولش هتطلع هتطلع يبقى الروح مش عايزة إيه تطلع فلا يحصل إيه اللي يحصل ها خلاص بتتفرع فعشان يطلعها بيعمل ايه بينتزع لأنها تتشبث بالجسد فينتزعها شوف بقى النبي هيصف القضية ازاي شوف النبي هيصفها ازاي نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح المسوح كما يقول علماء اللغة كفن من الشعر السائك ايه بقى نسأل الله السلام ولذلك قبل ما يموت بقى يقول لك حرير يحطوا يلفوه في حرير ويلفوه مش عارف ايه انسى الكلام ده خالص انسى الكلام ده خالص وعشان كده قلت لك ان كل من يموت له جنازتان جنازة للبدن وجنازة للروح جنازة البدن للبشر وجنازة الروح للملائكة فالملائكة لازمين معهم كده في الجنة هم بقى حطوا الجسد في حرير حطوه في كتان حطوه زي ما يحطوه هو له المسوح كفن كالإبر من الشعر الشائك معه مسوح حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله وسخط بشوف الهول اللي هيعينه عند الموت بقى مش, مش, مش لما يبعث وبس ويقول يا ليتني كنت ترابا لا ده من عند الموت شوف اللي بيشوفه واللي بيسمعه فيرى وجوها سوداء ويسمع من ملك الموت هذا اخرجي الى غضب من الله وسخط شوف النبي بيقول ايه فتتفرق روحه في جسده مش عايزه تطلع شوف الحديث ازاي بقى بيكمل الايه وشرحها شرح جميل فينتزعها شوف اللي بيحصل فينتزعها ادي بقى والايه والنازعات فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول هات حتة صوف بالله بمية ده يسمى عند العرب الصوف الملبد الصوف الايه الملبد وذلك الصوف لما يلبد يتقل ويصعب التعامل معه خلاص فالصوف الملبد هذا إذا ما وضعته في سفود السفود زاهل بالمركب حديدة لها جوانب أسنان يعني فأنت عايز تحط القطعة المبللة من الصوف اللي هي السفود دي من الصوف المبلول في السفود وتقطعها تعديها كده ايه اللي يحصل الصوف عندك ملبل يعني لو قطعة قماش بالية سهل اللي هي ها تتخرق وتعدي لكن لما يبقى صوف يبقى تقيل ومبلل يعني كمان ايه ملبت ملبت وتحاول بقى تقطعها في ال في ال في السفود ده في السن الحديد ده ايه اللي يحصل تجد معاناة وشدة ولا بد وان يتمزق الصوف هكذا تخرج روح الجاس الكافر من جسده كما ينتزع السفود من الصوف الايه المبلول والعياذ بالله عشان كده في الحالة دي سميت الملائكة التي تنتزع هذه الروح بالايه بالنازعات بالنازعات والعياذ بالله بالنازعات في اللي بيحصل خلاص ولذلك قالوا اني والنازعات ادي بقى وصفها ليه ان اخراج الكافر فيها شدة وفيها نزع قوة زي محتاج قوة زي الايه الرامي اللي بيشد في الايه القوس وانت بتشد روحه كده تخرجها بقوة وشد ومعاناة مين اللي بيشعر بالمعاناة دي هو مش اللي بيقطع ويشد ده هو اللي بيتمزق ويرى هذه الشدة عند خروج روحه وعند خروج نفسه نفسه عشان كده سموا بالايه بالنزعات على عكس ما هنرى المؤمن ولذلك بقى لما نعود الى هذا الحديث نمسك به من اوله اللي بيفسر النزع والايه دي واللي هيحصل وهيفسر بقى المؤمن وده هيسهل علينا فهم اللي جاي بعد كده ها خلاص والسابحات سابحه هتشوفها خلاص تعال اسمع النبي بقى بيقول لك ايه في الحديث ده لانه هو خير معين لفهم هذه الايات الوارده في بدايه سوره النازعات الحديث كما قلت حديث طويل وأطول الألفاظ ما جاء به أحمد في مسنده وهو عند أبي داود وابن ماجه كما قلت وهو حديث صحيح على شرط الشيخين يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وصحابة أجمعين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد وصل القبر ولسه اللحاد ما خلص عارفين زمان كان فيه اللحد والشق والأفضل اللحد الشق تحفر وحط واردن خلاص وبتجعل قب رجله للقبلة بحيث لما يقعد يبقى وجهه ايه لها خلاص ده الشر واللحم لحضرتك بيجي تحفر بالطول كده وبعدين تروح داخل ناحية اليمين كده عامل زي صندوق خلاص ويوضع فيه الميت متوديا بوجهه للقبلة وبعدين يوضع شيء من اللبن وبعدين يدفن ده اسمه اللحم عامل زي الستة المقلوبة خلاص شايفها كده ده اسمه ايه اللحم وده الافضل للميت ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف هنعمل شق ولا لحم فكان الحسم الجميل ان هم ارسلوا الى لاحد وشاق ده له ناس وده له ناس خلاص وقالوا ايهما ياتي اوله فهذه إرادة الله فجاء اللاحد خلاص فجاء الايه اللاحد والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون بلحد لكن طبعا اللحد لا يصلح مع كل أرض يعني ما ينفعش في الأراضي الترابية الزراعية ليه لأن كل ما هتيجي تعمل شق في بطن الأرض اللي فوق هيقع فده لا يصلح إلا مع الأراضي الصحراوية زي البقية زي البقية وعشان كده أفضل الأشياء إن احنا نختار المقابر في المناطق اللي ايه الصحراوية حتى نحقق فيها اللحم فإن لم يتحقق فلنا الشق خلاص ما في إشكال فهم كانوا بيدفنوا في البقيع وانتوا عارفين البقيع خلاص فيه لحم فيقول فانتهينا الى القبر ولما يلحد يعني لسه اللحاد ما ايه ها ما خلص بيحفر لسه ما خلص يقول فجلسنا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير مفيش بقى وحدوه مش عارف ايه يا عم انت انت فين انت في ايه انت في ايه ده جهل ده جهل الصمت من الامور التي يستحب فيها عند ثلاث اوله الجنازه خلاص ذلك يستحب عند الجنازه وعند الجهاد وعند سماع القران فعند الجنازه خلاص كن فكأن على رؤوسنا الطير صمتا وسكونا موت يا ابني وإلا من لم يكن له الموت واعظة فليس له واعظ خلاص يبقى كأن على رؤوسنا الطير لما يبقى في طير واقف على راسك وخايف انه يطير تعمل ايه مش هتعمل كده تخاف ان هو يطير بالظبط كده كأن على رؤوسنا الطير وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض خبى به في الأرض خبط في الأرض خلاص ثم التفت إلينا وقال ودي سنة نتعلمها إن الموعظة تكون فين عند القبر عند القبر مش نروح هناك وحدوه ونجيبوه لا لا لا ولا عارف يقرا قران ولا عارف حاجه واخد له برتقالتين وشريفتين وربع جنيه من ده ب 50 قرش من ده بقرش ما فيش قراءه قران عند المقام لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذه من المبتدعات والمصائب اللي احنا واقعين فيها ويطلع له يقول لك فتح على الميت يا راجل فتح عليك ربنا ياخدك فتح الا على الميت فتح الا على الميت خلاص فالتفت الينا وقال اسمع بقى ان العبد المؤمن نسال الله ان نكون كذلك اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره يعني لسه ما ماتش دي حاله الاحتضار إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ادي بقى بيقولوا اخرتك ايه باخرته ايه بيضة حتى يجلسوا منه مد البصر معهم كفن من اكفان الجنه وحموط من حموط الجنة معهم كفن منين من الجنة مش من عند شكوريل ولا عمر افندي من الجنة خلاص وذلك في الدنيا بقى يعني كفنوه في ثياب بالية في خرق في كذا في كذا خلاص وحنوط من حنوط الجنة الحنوط الطيب يبقى جايبين للروح كفنه من الجنة وطيب منين من الجنة ده تأهبا لجنازة الروح زي ما في جنازة البدن خلاص ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيتها الروح الطيبة وفي لفظ النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان شوف شاف ايه وسمع ايه يا ابن الجزاء من جنس العبد وجوه طيبة تبشره بآخرته وشوف الكلام الطيب ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان تفرح ولا ما تفرحش ترفرف وتجري كده قال اه شوف الفتخرج يا سلام كما تسيل القطرة من في الشقاق قربة وعايز تطلع منها حبة مية قطرة مية تطلع ازاي ها في صعوبة في صعوبة ريك تروح روح المؤمن تبقى كده ما هي كده سهلة عايزة تجري رايح على الخير رايح على الخير يبقى كما تسيل القطرة من في الايه الشقاء فإذا خرجت أخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعها هؤلاء, هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ثم يصعدوا بها إلى السماء الدنيا أول سماء فيقول الملائكة اللي في السماء الدنيا دول لمن هذه الريح الطيبة الحلوة دي بتاعت مين فيقولون هي لفلان ابن فلان ويسمى له بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشيع من كل سماء ملائكتها يبقى هو بيشيع في الأرض وبيشيع ده جسده وروحه بتشيع فين في السماء حتى إذا ما وصلوا إلى السماء السابعة قال الله سبحانه وتعالى اجعلوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوا روحه إلى جسده في الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم في اللحظة دي بالضبط بنكون احنا قفلنا على الجسد باب القبر الله دي بالضبط اللي هي اللحظة بقى اللي النبي قال فيها ايه بقى استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وإنه ليسمع قراءة عليكم بلا يسمع في اللحظة دي أعيدوا روحه إلى جسده بس عادة الروح للجسد فيأتيه الملكان مفيش بقى يقرأ قرآن يا أخويا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل خير ما تقدمه للميت انك تستغفر له خير ما تقدمه للميت انك تستغفر له استغفرت له دي كأنك أسقطت حقه في رقبتك يعني افرض انه اتكلم عليك كلمة قال عليك مش عارف ايه كذا كذا كذا اما تقول اللهم اغفر له نزلت له عن حقك خلاص تخيل بقى لما يبقى كل الموجودين متنازلين له هو احوج ما يكون الى هذا لكن ما فائدة أن تقرأ عليه القرآن كله الناس لازم تفهم ليه النبي قال ده هنا وليه النبي ده قال هنا فانت هتقول حاجة حلوة النبي ما كانش عارفها مثلا ولا كان عارفها وقبها علينا خلاص فيأتيه الملكان فيقعدا فيسألا من ربك فيقول الله ما دينك فيقول الإسلام ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له من أين علمت علمت منين إنه هو رسول الله فيقول قرأت القرآن فآمنت به وصدقته خد بالك من القرآن خد بالك من القرآن قرأت القرآن فآمنت به وصدقته فينادي ينادي من قبل الله أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيجد من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحة فيقول له من أتى فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول له أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة أما هي دي المقدمات أمال الجنة وريحها وطيبها أمال الجنة تبقى عاملة إزاي فعايز القيامة تقوم علشان إيه ها شوف الجنة بقى واللي فيها يتعجلها رب أقم الساعة رب أقم الساعة رب أخذ الساعة ده المؤمن ها وأما العبد الفاجر الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح عرفنا يعني إيه بقى كفى من الشعر الشاء حتى يجلس منه مد البصر ثم يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ثم يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فإذا ما أخذها لم يدعها هؤلاء الملائكة في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح فإذا صعدوا بها واستفتحوا لسه عند أول سبب لا يفتح له وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في شم الخياط ثم يقول الله سبحانه وتعالى اجعلوا كتابه في سجين في باطن الأرض ثم تلقى روحه وتطرح طرحا وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ثم يأتيه الملكان فيقعدا يكون جنازة جسده المعفن انتهت خلاص وتحط في القبر عادة الروح الجسد فيقعدا ما ربك ها ها لا أدري ما دينك ها ها لا أدري ما رسولك ها ها لا أدري فينادي منادي من قبل الله أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيجد من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف ضلوعه ثم يأتيه رجل خبيث الوجه خبيث الثياب في لفظ منتمي الثياب منتمي الرائحة فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر تقول له أنا عملك الطالح فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة إذا قضية قبض الأرواح تختلف باختلاف الميل هنا والنازعات غرقا فالغرق كما قالوا ها شد بقوة فهذه الملائكة تنزع وتغرق شد بقوة من كل جوانب الجسد من كل جوانب الجسد وبعض أهل العلم قال والنازعات غرقا أي تنزع روح الكافر ثم تغرقها في النار نسأل الله لنا ولكم السلام طيب دول النازعات وشوف بقى هذا هو الهاوي الذي سيلاقيه الكافر عشان ما تفتكرش يا ليتني كنت طالما دي هقولها عند البعث لا ده لسه في مصيبة عند الايه عند الموت هيلاقيها ويعاينها طيب ده مع المؤمن اه ده مع الكافر اه امال هتكون العملية مع المؤمن وبقية الايات بتقول لنا ايه ده اللي لو انت عايز تعرفه هشوفك يوم الاربعاء القادم يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وإن شاء الله من أراد أن يستكمل معنا في محفل في مسجد أبي بكر إن شاء الله تعالى ونحن ذاهبون الآن في سهرة دينية إن شاء الله حتى الساعة التاسعة والتاسعة والنصف من أراد أن يكون معنا ولذلك أرجو ألا يستوقفني أحد